مشهد مشهد لن أنساه لن أنساه لن أنساه لن أنساه
مشهد لن أنساه هنعيش مع مشهد الحقيقة هو مشهد مرعب ومخيف جدا ومخيف جدا لكن عايزين نشرح المشهد ده بكل رحمة وبكل لين عشان نعرف المشهد ده حصل ليه والراجل اللي حصل له المشهد ده ايه السبب في ان هو يقع في نفس المشهد ده وازاي ان احنا نحذر ان احنا نكون زي الراجل ده تخيل معي هذا المشهد انا عايزك بس كانك شايف المشهد ده من وراء زجاج شفاف تخيل كده الراجل الان بيلقى في النار بيترمي امعاءه طلعت بره فالراجل عايز يلم امعاءه هيلمها ازاي فيدور معها كما يدور الحمار برحاه لا يمكن تنسى المشهد ده ابدا يمكن تنسى المشهد ده المشهد اللي النبي بيحذرنا منه
مواجهة صريحة انا عايز اسال كل اخ وكل اخت بالله عليك كم خطبه حضرتوه وكم درس سمعتوه وكم كتاب قراتوه وكم ختمه للقران ختمتوها وكل ده وكل ده حجه لنا او علينا او علينا خطورة تلك المشاهد الموضوع يا شباب من اخطر المواضيع اللي احنا عايزين نناقشها في هذا الوقت المساله مساله حياه او موت بالبلدي كده مساله جنه او نار او نار الأمر وفات يا أسير الغفلات حصر الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات قصة قصة لا أنساها شوف حرام بن ملحان رضي الله عنه وارضاه لما قتل مع من قتلوا في بئر معونه ايه اللي حصل؟ دخل الرمح من ظهره طلع من صدره والدم بيفور زي النافوره راح ماسك الدم حطه على كفينه ومسح على وشه بالكفين وقال ايه؟ فزت ورب الكعبه فزت ورب الكعبه لدرجه ان المشهد ده كان سبب اسلام واحد من كان سبب اسلام واحد من الكفار
ومضى كأن الأرض لم يولد بها أبدا ولم يعرف له رفقا مستجمعا أسراره في صدره أبطى الفؤاد بثقلهن وناء لولا اليقين لولا اليقين لما أطاق بقاءها بين الضلوع ولا أطقن بقاءها خدت بالك من المنظر؟ خدت بالك من المنظر؟
قصة لا تنسى لما كان في شاب يهودي واحنا في امريكا الشاب ده اسلم فلما اسلم جه لاحد المشايخ فقال له ان انا اسلمت قال له انت كانت ديانتك ايه قال له يهودي سبحان الله طب وابوك وامك ما زعلوش قال له ابدا ده بالعكس ده فرحانين جدا قال له هم ديانتهم
إليك أختاه ودي هديه يا جماعه بنبعتها لكل اخت مسلمه ان واحده يهوديه رايحه تقابل شيخ من مشايخ المسلمين وبتقول عيب ان انا اقابله او اقف قدامه وانا من غير حجاب وانت مش عيب ان انت تخرجي في الشارع وربنا مطلع عليكي وخارجه من غير حجاب خارجه من غير حجاب قلت يا ذات الحجاب هناك لبيت صوت الحق دون تلعثم وعصيت صوت الفاجر الأفاك أختاه إن الدرب صعب مجهد مجهد يحتاج زادا والتقى هي زادك قومي إذا جن الظلام مشهد مؤسف خطيب حزين يطلع على المنبر ما شاء الله يطلع يهز المنبر ويكسر الدنيا ويفضل يصدق واتقوا الله وش... وهو لا يتقي الله وبر الوالدين هم ما بيبرش الوالدين ويعملوا كذا هو لا يعمل هذا آه. هؤلاء تقرض شفاههم بمقاريض من النار من النار
وقفة مع النفس واسال نفسك سؤال ايها الاخ الحبيب يا ترى انت متخيل ايه اللي ممكن يحصل لك في الاخر هل فكرت في لحظه من اللحظات ان انت يوم القيامه قبل ما توصل للجنه ايه اللي ممكن يحصل لك ايه اللي ممكن يحصل لك مشهد لن أنساه كل الكلام ده عشان في النهاية ما نجيش نلاقي نفسنا بنفس اللي حصل للراجل ده ممكن يحصل لنا ده الموضوع كله مجملا والتفصيل سيأتي بس بعد ما نصلي على حبيبك برضه
رسالة إلى كل أخ وأخت لقد مرت علينا في تلك الدنيا مشاهد تنسى ومشاهد لا تنسى ولكن داخل تلك هذه المادة القيمة التي أبدع لنا فيها فضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار حفظه الله وساعد في وصولها إليكم شركة السيفي للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقناطر الخيرية لتكون باكورة إنتاجها المتميز لتكون سلسلة من الإنجازات المتوالية والآن هيا بنا لنستمع إلى هذه المادة القيمة مشهد لن أنساه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه مشهد لن أنساه هذا هو عنوان لقائنا في هذه الليلة الميمونة المباركة الحقيقة يا جماعة يعني أي مشهد من مشاهد الآخرة دايما لا يذكر لنا إلا من أجل العظة والعبرة ولئلا ننسى هذا المشهد فلو كان المشهد من مشاهد الفرحة يوم القيامة أسأل الله عز وجل أن يجعل كل مشاهدنا يوم القيامة من مشاهد الفرحة إذا كان المشهد من مشاهد الفرحة يوم القيامة فإحنا بنحاول إن إحنا نعمل ونجتهد ونجد في طاعة الله لكي نصل إلى أن نكون من أهل هذا المشهد وإن كان المشهد من مشاهد الحصر يوم القيامة أيضا بنجد ونجتهد في طاعة الله وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نحظر أن نكون من أهل هذا المشهد الحقيقة لله يا جماعة هنعيش مع مشهد الحقيقة هو مشهد مرعب ومخيف جدا لكن عايزين نشرح المشهد ده بكل رحمة وبكل لين عشان نعرف المشهد ده حصل ليه والراجل اللي حصل له المشهد ده ايه السبب في ان هو يقع في نفس المشهد ده وازاي ان احنا نحذر ان احنا نكون زي الرجل ده تعالوا نشوف الموضوع بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم المشهد أورده الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة الرجل ده على فكرة عالم هيتضح ده من خلال سياق الحديث يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار والفاء للتعقيب والسرعة يعني هذا الرجل سيلقى بسرعة عجيبة جدا في النار يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق أقتابه اللي هي إيه؟ اللي هي الأمعاء فتنضلق أقتابه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه أعزكم الله فيجتمع إليه أهل النار وبرضه الفاء للتعقيب والسرعة يعني أهل النار هيجتمعوا نحوه إيه أو حوله إيه بسرعة شديدة فيجتمع إليه أهل النار ويقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه ده سياق الحديث ده المشهد اللي النبي بيحذرنا منه ده الموضوع كله مجملا والتفصيل سيأتي بس بعد ما تصلي على حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة يجاء يعني مش هو جاي بمزاجه خد بالك كون ان هو رايح لشيء مؤلم فمش ممكن يروح برجليه لازم يجاء به خدت بالك زي ربنا عارفين عارفيك لما يكون واحد بيقاد او بيساق الى ايه الى حبل المشنقه هل هو رايح كده ما شاء الله مبسوط كده وفريش و... ومنشرح الصدر وبيجري وبيبتسم كده لا طبعا ده بيجرجروه لحد ما يوصل هناك خدت بالك حته يجاء تحس بها ايه كانه يساق الى مش حبل المشنقه بقى لا ده للنار ربنا عارفين عارفيكم النار التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في صحيح مسلم ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة الصحابة قالوا له وإن كانت نار الدنيا لكافية يا رسول الله يعني لو كانت العقوبة يوم القيامة هتبقى بنفس الدرجة بتاعت نار الدنيا دي كفاية قوي قال ولكنها يعني نار الآخرة فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرهن خدت بالك فإذا المسألة يعني صعبة يبقى يجاء بالرجل يوم القيامة يؤتى به رغم أنفه اللي يحصل بقى من غير ما يسأل إنسان عياذا بالله ألقيت عليه الحجة ده رجل عالم المفروض أن العالم ده كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني المفروض أقرب واحد من الله سبحانه وتعالى وأكتر واحد يعرف من هو الله ويعرف إزاي يعبد ربنا إزاي يحقق التوحيد لله إزاي إن هو يخشى من الله سبحانه وتعالى إزاي إنه يحب ربنا إزاي إزاي المفروض أكتر واحد عارف كل هذه الأشياء هو العالم خدت بالك ورغم ذلك هذا الإنسان لأنه لم يعمل بعلمه وصل لهذه المح- المرحلة من الانحطاط والضياع عياذا بالله يبقى يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار شوف بقى كلمة فيلقى رجل ليس له أي قيمة إنسان ليس له أي قدر عند ربنا سبحانه وتعالى فيلقى في النار فتندلق أقتابه يعني سبحان الله بمجرد ما يترمي في النار الأمعاء بتاعة هذا الرجل تخرج من فمه أو من دبره خدت بالك فتندلق أقتابه تنزل بره جسمه الأمعاء طلعت بره تخيل معايا المشهد ده أكيد الحديث ده مر على حضرتك أو على حضرتك ألف مرة أكيد مر علينا كتير سمعناه كتير جدا لكن عايزين بس نتخيل المشهد أنا عايزك بس كأنك شايف المشهد ده من وراء زجاج شفاف تخيل كده الرجل الآن بيلقى في النار بيترمي وهو بيترمي أمعاؤه طلعت بره فالراجل عايز يلم أمعاؤه هيلمها إزاي فيدور معها مع الأمعاء كما يدور الحمار برحاه أعزكم الله إيه اللي يحصل من كتر ما الامعاء بتدور وطبعا سبحان الله ربنا عافينا وعافيكم حجم الامعاء هيبقى مش زي حجم الامعاء دلوقتي لان سيدك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اخبر في حديث رواه مسلم والترمذي ان حجم الكافر هيكون يوم القيامه حجم غير عادي حجم شنيع جدا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر وفي روايه ناب الكافر يوم القيامه مثل احد في حجم ايه في حجم جبل احد خدت بالك وسمك جلده أربعون ذراعا وفي رواية سبعون ذراعا ومفيش تعارض بين الروايتين لأن كل واحد على قدر كفره عياذا بالله خدت بالك ومجلسه من جهنم وفي رواية وما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة ده حجم الكافر الواحد خدت بالك يبقى حجم الرجل كما بين مكة والمدينة بين مكة والمدينة قد إيه يا جماعة حوالي 450 كيلو صح كده ده حجم الواحد يبقى شيء طبيعي جدا لما يكون في بقه 32 سنه وضرس يبقى الضرس في حجم ايه؟ حجم جبل احد يبقى الحجم كده متناسق جدا مع حجم الرجل كما بين مكه والمدينه. سبحان الله هذا الرجل لما ينزل بقى في النار يلقى في النار والامعاء بتاعته تطلع تخيل بقى حجم الرجل قد ايه؟ والامعاء بتاعته قد ايه؟ مشهد عجيب عشان كده قلت لك عنوان المحاضره مشهد لن انساه. لا يمكن تنسى المشهد ده ابدا. لما تتأمل واحد يبقى في النار بالحجم ده وبالمنظر ده وكان راجل عالم رجل يعني بذل عمره كله في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لكنه كان لا يعمل بهذا العلم يبقى سبحان الله شوف قد إيه فتندلق أقتابه الأمعاء بتاعته فيدور معها حركة الدوران بتاعته في النار نسأل الله العفو والعافية أكيد أحدثت جلبة صوت صوت حوالينه في النار الناس اللي هم يعرفوه في النار خد بالك بقى من المنظر وده بقى من ضمن العذاب المعنوي انت عارف ان اهل النار لهم عذاب حسي ولهم عذاب ايه معنوي العذاب الحسي كلنا عارفينه اللي هو ان الانسان عياذا بالله ان عصى ربنا سبحانه وتعالى ولم يتب من تلك المعصيه او انه كفر بالله سبحانه وتعالى هينزل النار يتشوي في النار نسال الله العفو والعافيه ياخد بقى من الغسلين والغساق والحميم والزقوم نسال الله عز وجل العفو والعافيه خدت بالك انما العذاب المعنوي بقى لاهل النار اشد بكتير جدا من العذاب الحسي زي ايه زي قول الله عز وجل كلما دخلت أمة لعنت أختها شوف المشهد ده تخيل كده لو اتنين داخلين السجن مع بعض كل واحد فيهم محكوم عليه بعشر سنين سجن والاتنين قاعدين مع بعض في زنزانة واحدة وزيادة في العذاب اللي هم فيه التاني عمال بيشتمه والأولاني بيشتم التاني وده يقول له أنت السبب والتاني يقول له أنت الس- طب ما ده عذاب ده في حد ذاته عذاب الاتنين قاعدين مع بعض بيكرهوا بعض والاتنين قاعدين في زنزانة واحدة يعني هو لو قاعد في زنزانة ده عذاب فالعذاب اللي أشد إنه قاعد مع واحد بيكرهه تخيل فمن عذاب المعنوي لأهل النار كلما دخلت أمة لعنت أختها أول ما واحد يخش يقول له أنت السبب أنا كنت م- مستقيم والحمد لله ودخل عليا شهر رمضان وبدأت أصوم وأصلي وأعرف ربنا وبذكر ربنا وبحضر جلسات علم ودروس تعليم القرآن وأنت اللي ضيعتني خدت بالك كلما دخلت أمة إيه لعنت أختها العذاب الثاني من ضمن العذاب المعنوي كما أخبر الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة في قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال لك ان لما بيجتمع بقى ايه عصاة المسلمين عصاة الموحدين في النار مع الكفار والمجرمين والمنافقين إيه اللي بيحصل الكفار بقى هشمتوا فيهم يقولوا لهم ايه ما اغنى عنكم اسلامكم اهو انتوا اسلمتم ووحدت ربنا سبحانه وتعالى وصليت وعملت له كل حاجه ورغم ذلك احنا الاثنين مع بعض واحنا كفرنا واحنا الاثنين مع بعض في النار فيغضب الحق جل وعلا للموحدين فيأمر الملائكة فتخرج عصاة الموحدين من النار إلى الجنة هنا قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كل واحد بقى لما خلاص اللي في النار هيفضل بقى كل اللي موجودين في النار هم دول بقى الذين سيخلدوا في النار اللي يحصل في الوقت ده يأمر الله عز وجل بكل واحد من أهل النار أن يحبس في سجن انفرادي والنار مظلمة كلها ظلمة نسأل الله العفو والعافية كما جاء في حديث بإسناد حسن لكنه موقوف على أبي هريرة ومثله له حكم الرفع أنه قال أوقد على النار ألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى احمرت وألف عام حتى اسودت فهي الآن سوداء قاتمة خدت بالك فتخيل بقى لما كل واحد يتحط في النار في سجن انفرادي يعني انت عارف الانسان في الدنيا ربنا عافينا وعافيكم لما بيتحط في سجن انفرادي لو فتحت عليه بعد اسبوعين تلاقيه اتجنن فتخيل بقى لما يكون سجن انفرادي وفي وفي النار نسال الله العفو والعافيه فيظن الرجل من اهل النار انه لم يبقى في النار احد غيره يقول لك خلاص كل الناس خرجت الا انا ففي اللحظه دي بقى إيه هو ده ايه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ده من العذاب المعنوي لكن اشد انواع بقى العذاب المعنوي هو أن يحجب الكافر عن رؤية وجه الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه؟ لمحجوبون عذاب شديد ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن وجه الرحيم الغفار قال جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ده في حق أهل الإيمان وقال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ده في حق إيه أهل الكفران خدت بالك نرجع للحديث يبقى يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق أقتابه فيجتمع إليه أهل النار هو ده بقى عذاب معنوي إنه يبقى عالم وله شنة ورنة وله صيت وله سمعة وله اسم وله وله وله ورغم ذلك في يوم القيامة لأنه لا يعمل بهذا العلم بقول لك مشهد لا ينسى لأنه لا يعمل بهذا العلم اللي يحصل يلقى في النار فتنضلق أقتابه ويجتمع عليه بقى مين؟ الجمهور بتاعه اللي كانوا بيحبوه، اللي كانوا بيحضروا له، اللي كانوا بيقروا له، اللي كانوا بيسمعوه، اللي كانوا يعرفوه، اللي كانوا بيحترموه. شوف بقى العذاب المعنوي بقى، خدت بالك؟ فيقولوا ويلك هذا. خلاص بقى ما بقاش عالم، ما بقاش شيخنا، ما بقاش استاذنا، ما بقاش العالم الجليل، ما بقاش ما بقاش، كل ده اتنسى لانه فين؟ ده في النار. يعني اتعرفت العاقبه بتاعته مش هنقول بقى يعني الله اعلم بنيتي ولا ما احناش عارفين اذا كان مخلص ده هو معاهم في النار خلاص يعني ثبت بالدليل القطعي انه انسان ما كانش بيعمل بهذا العلم او انسان كان في نيته ايه ضخن عياذا بالله خدت بالك فيقولون ايه ويلك هذا ما قالوش بقى ايه ايه يا شيخ فلان ايه يا فضيله الشيخ ايه يا امامنا ايه يا شيخ الاسلام ما قالوش حاجه من الحاجات قالوا ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف شو بقى على طول دخلوا فين في الموضوع ما قالولوش هو أنت إيه اللي جابك هنا جاي زيارة ولا جاي إشراف ولا إيه ده جاي بيتعذب فاهم إزاي فسبحان الله قالوا ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ما هو ده حال العالم هو العالم بيعمل إيه هو العالم بيأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ليه لأنه وريث من ورثة الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا بهذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر خدت بالك سبحان الله فيقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى آه صح ده اللي انتوا شفتوه مني ده الوش المشرق ده الوجه الجميل اللي انتوا شفتوه مني ده الناحية البيضة اللي انتوا شفتوها أما الناحية التانية ما كانش حد يعلم بها إلا إلا الله سبحانه وتعالى قال بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي أنا كنت بقول لكم يا جماعة يعني اتقوا الله ويا ريت تصلوا قيام الليل وتصلوا الأرحام وتبروا الوالدين وتحسنوا إلى الأزواج وتحسنوا إلى الجيران و... ورغم ذلك أنا كنت أسوأ إنسان وهي دي المشكلة إن الإنسان يبقى عنده علم ولا ينتفع بهذا العلم إن الإنسان يبقى عنده علم ولا يظهر أثر العلم عليه دي مصيبة مصيبة وللأسف بكل أسف انها ظاهره على كتير جدا جدا من اهل زماننا هذا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قال بلى كنت امركم بالمعروف ولا اتي يا جماعه بروا الوالدين وانا ما ببرش الوالدين يا جماعه احسنوا الى الجيران وانا بسيء الى كل جيراني يا جماعه صلوا الارحام وانا لا اصل ارحامي هي دي المشكله عنده انفصام في شخصيه عنده انفصام في الشخصيه خدت بالك هي دي المشكله الكبيره كنت امركم بالمعروف ولا اتي وأنهاكم عن المنكر وآتي طيب مشكلة الرجل ده عايزين بقى نناقش هذا المشهد ايه اللي خلى الراجل ده وصل للمشكله دي وازاي احنا بقى ننجو من هذه المشكله مشكله الرجل ده انه كان يتعلم العلم ولا يعمل به وهي دي المشكله يا جماعه اللي احنا خايفين ان كتير من اهل زماننا يقعوا في نفس المشكله ولا حول ولا قوه الا بالله انا عايز اسال كل اخ وكل اخت بالله عليكم كم خطبه حضرتوها وكم درس سمعتوه وكم كتاب قراتوه وكم ختمه للقران ختمتوها وكل ده حجه لنا او علينا يا جماعه احنا بنقرا القران عارف يعني ايه القران القران ان ربنا قال عنه لو انزلنا هذا القران على جبل على جبل ايه اللي يحصل للجبل يا جماعه لرايته خاشعا مش بس كده لا متصدعا من خشيه الله يا سلام ده ايه ده الجبل امال انت ما بتتاثرش ليه امال احنا حياتنا بعيدة تماما عن كتاب الله وعن هدي رسول الله ليه صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لهذا الرجل السائل قالت له هل قرأت القرآن قال ما بين دفتيه من الجلدة للجلدة قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم خدت بالك كتير جدا يا جماعه من اللي بتشوفهم في اهل زماننا هذا بيحملوا شهادات شرعيه ما شاء الله الماجستير والدكتوراه والليسانس والبكالوريوس اشياء ما شاء الله كلها علوم شرعيه وكتير منهم حافظين القرآن أو خاتمين القرآن وكتير منهم ما شاء الله حافظين كتب من كتب الحديث أو حافظين متون أحاديث كتيرة وعندهم ما شاء الله دراسات شرعية عالية جدا في علم الحديث في علم المصطلح في أصول الفقه في الفقه في كل حاجة ورغم ذلك لا ترى أثرا لهذا العلم عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله الموضوع يا شباب من أخطر المواضيع اللي احنا عايزين نناقشها في هذا الوقت المسألة مسألة حياة أو موت بالبلدي كده مسألة جنة أو نار يعني على سبيل المثال الدرس اللي فات يا شباب اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن قيام الليل واحنا اتفقنا ان احنا نصلي ولو ركعتين على الاقل انت في شهر رمضان الحمد لله بتصلي ورا الامام 11 ركعه في التراويح يعني وما شاء الله وجسمك اتعود خلاص على قيام الليل فعلى الاقل بعد رمضان تحافظ ولو على ركعتين بس تطول فيهم شويه يعني تصليهم في نص ساعه في ساعه على قد ما تقدر واخد بالك احنا قلنا اقل حاجه نعملها ركعتين يا ترى حافظنا عليهم ولا لسه تقال برضه علينا خدت بالك يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا سبحانه وتعالى تعالوا يا جماعة نشوف المشهد ده ايه سببه وايه العلاج ان احنا ننجو من هذا المشهد بفضل الله الاسباب اللي خلت هذا الرجل يتعرض لهذا المشهد او يكون من اهل هذا المشهد او اي انسان برضه هيعمل زيه هيقع في نفس المشهد هم 11 سبب نقولهم في عجاله سريعه عشان نوصل لمساله العلاج اول سبب يا جماعه ضعف اليقين في الاخره دي مشكله كبيره جدا انت لما ترجع معايا بالذاكره لعهد النبي صلى الله عليه وسلم وبص معايا كيف كان النبي يربي اصحابه النبي عليه السلام كان دايما يربط قلوب الصحابه بالاخره دايما من يحفر بئر روما وله الجنه على طول ايه ينقلك من الارض لايه للاخره على طول يرتقي بروحك الى الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى من يحفر بئر روما وله الجنه من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنه من على طول كده ايه في ربط ايه بالجنه يجي في غزوه بدر الناس عايزه تتحمس عشان تخش ايه وتجاهد في سبيل الله يقول والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه لسه برضه ايه المساله ما سخنتش معاهم يقول صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض عرضها امال طولها قد ايه خدت بالك سبحان الله في ساعتها في ساعتها على طول يشوف ايه المساله بقى الايجابيه في ساعتها يشوف النتيجه في لحظتها يقوم عمير بن حمام يقول ايه بخن بخن جنة عرضها السماوات والأرض يوم النبي يقول له إيه صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخن بخن قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها على طول قال له في ساعتها أنت من أهلها يطلع شوية تمر لسه باكل تمرة التانية يا نهار أبيض أنا لسه هاكل التمر ده كله ده في جنة مستنياني فعلى طول في ساعتها ارمي التمر خش يقاتل فيقتل فيكون من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم حتة اليقين ولذلك سيدنا حنظله الحديث رواه مسلم لما بيقول ايه؟ كان النبي يكلمنا عن الجنه والنار فكأن رأي عين. حط تحت كلمه فكأن رأي عين ألف خط. يعني ايه فكأن رأي عين؟ يعني لما يجي حد يكلمك عن الجنه والنار مره واحده خلاص كأن رأي عين؟ اه لو كان النبي طبعا صح ممكن خدت بالك؟ لكن برضه كان النبي رغم ان هو كلمه واحده منه كانت تكفي لانه اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك كان يكرر دائما في ذكر الجنة والنار ليه؟ عشان القلب ده عمره ما هيطهر وعمره ما هيرتقي عن حطام الدنيا إلا إذا ربطته بجنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دايما يا جماعة احنا ناس أجريين بنحب الأجر نحب دايما يكون في حافز أنا بعمل كده ليه؟ آه عشان في جنة أنا ببعد عن ده ليه؟ عشان في جنة برضه أنا خايف من ربنا ليه؟ عشان أنا بحبه ونفسي ان ربنا يحبني ما هو لو حبني خلاص لو ربنا حبك خلاص خدت كل حاجة دنيا وآخرة ربنا بيقول يا جماعة ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري حديث قدسي يقول جل وعلا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته خذ الخير كله بقى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن ليه يا رب قال يكره الموت وأنا أكره مساءته سبحانه وتعالى لا ده في حديث تاني كمان رواه مسلم بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا اللي يحصل نادى يا جبريل بلى يا رب إني أحب فلانا فأحبه حب الراجل ده فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء في إيه يقول إن الله يحب فلانا ويسميك باسمك فأحبوه فتحبك ملائكة السماء ثم يوضع لك القبول في الأرض يبقى لو عندك يقين في الآخرة هيزداد عملك الصالح طب لو عندك ضعف في اليقين لا خلاص الإنسان ممكن يضيع شوف حرام بن ملحان رضي الله عنه وارضاه حديث رواه البخاري لما قتل مع من قتلوا في بئر معونة إيه اللي حصل دخل الرمح من ظهره طلع من صدره والدم بيفور زي النافورة راح ماسك الدم حطه على كفينه ومسح على وشه بالكفين وقال ايه فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة لدرجة ان المشهد ده كان سبب اسلام واحد من الكفار ايه اللي حصل الراجل سأل نفسه فاز وأي فوز هذا فبيسأل واحد من الناس اللي معاه قال وأي فوز هذا أنا ضربته بالرمح طلع من صدره الراجل مات يعني قتل يعني جسمه اتقطع يعني مات ايه اللي فاز بيه قال فاز بجنة عرضها السماوات والأرض فأسلم الرجل بسبب ايه المشهد الجميل ده من مشاهد ايه الثبات سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه وارضاه وحديثه في الصحيحين في غزوة بدر لما تأخر عن غزوة بدر وكان النبي عليه الصلاة ندب المسلمين للخروج في غزوة بدر ولم ايه ولم يوجب عليهم الخروج خد بالك فكان سيدنا أنس بن النضر اللي هو عم أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان اتأخر عن غزوة بدر ما قدرش يطلع لأنه كان مريض مرض شديد فقال لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع إدى وعد المين لله سبحانه وتعالى جت غزوة أحد يا جماعة فلما جت غزوة أحد فدخل وقاتل قتالا شديدا حتى قتل فما عرفوه بعد الغزوة وما عرفته إلا أخته ببعض بنانه كان في علامة معينة كده في صابعه خدت بالك عرفته أخته بيها طب ما عرفوش ليه من وشه ولا من جسمه قالوا لأنهم وجدوه وبه بضع وثمانون ضربة ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسهم وينزل جبريل احتفالا بهذا الصحابي الجليل بقرآن يتلى إلى يوم القيامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا في الرواية الثانية جميلة أنه شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد سيدنا أنس بن النضر معدى على الصحابة في يا جماعة انتوا قاعدين على جنب كده ورامين السلاح ليه؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالكلام مش منطقي طب ما النبي اتقتل طب ما انتوا عايزين تعيشوا ليه بعدين فقال فإن كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كلام منطقي فشهر سيفه وانطلق فلقيه سعد بن معاذ فقال قبل أن يلقى سعد بن معاذ قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم ليقاتل فلقيه سعد بن معاذ فقال له أنس بن النضر يا سعد واها لريح الجنة والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد خدت بالك من المنظر شوف اليقين في الآخرة الناس طالعة تجري من الأرض الجهاد وأنس بن النضر داخل يجري لوحده ناحية جبل أحد ليه؟ شامم ريحة الجنة فبيجري وراه خدت بالك فدخل فقاتل فقتل فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال إلى آخر الآية طيب يبقى ضعف اليقين في الآخرة من من ضمن الأسباب أو من أول الأسباب التي تجعل العبد عياذا بالله يقع في نفس المشهد يعني تبعده عن العمل بالعلم الذي يتعلمه سواء من كتاب أو من السنة الإمام ابن القيم ليه كلمة جميلة جدا في المسألة دي بيقول إيه هل من الممكن أن يجتمع العلم واليقين ويتأخر العمل بص الكلام الغالي هل من الممكن أن يجتمع إيه العلم واليقين ندي مثال بسيط نوضح المسألة دي الحديث رواه مسلم سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي على عباده ده في التلت الأخير من الليل فيقول جل وعلا هل من داع يدعوني فأجيبه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له هل من سائل يسألني فأعطيه ولا يزال يكرر تلك الأسئلة الثلاثة حتى يطلع الصبح عندك علم بالحديث ده اه عندي علم الحديث ده فين رواه مسلم يعني عندك علم ان النبي قال كده اه وعندك يقين الكلام ده بيحصل طبعا ده حديث صحيح والنبي اللي قال كده وربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يبقى هو الصادق صلى الله عليه وسلم يبقى عندك علم إن في حديث بيقول كده وعندك يقين إن الحديث ده صح طيب أمال ما بتقومش تصلي قيام الليل ليه؟ قال لك لسبب إيه هو؟ قال الإمام ابن القيم ذلك لضعف الإيمان في القلوب خدت بالك؟ يبقى يجتمع العلم مع اليقين ويتأخر العمل لضعف الإيمان في القلب خدت بالك؟ هي دي المسألة يبقى أول سبب ضعف اليقين في الآخرة تاني حاجة يا جماعة أنا عايز أقول لحي الأسباب بسرعة عشان نخش بقى إيه في العلاج وأمثلة بقى من صحابة النبي عليه السلام كيف كانوا ما شاء الله كانوا في غاية يعني في الدرجة العليا من العمل بالعلم بفضل الله سبحانه وتعالى تاني حاجة أو تاني سبب قصور الهمة بعضهم لما تسأله أنت ليه ما بتعملش بما تعلم يقول لك كلمة غريبة جدا يقول لك أصل أنا مش عالم ولا شيخ ولا إمام ولا داعية يعني أنا ما فيش حد أصلا بيقتدي بيا ولا يتأسى بيا أنا راجل من عوام المسلمين أعمل بالعلم ده أو ما أعملش بقى إيه المشكلة لا بالعكس ده مدخل من مداخل الشيطان مدخل من مداخل الشيطان الأصل في المسألة إن أنت تتعلم أصلا عشان تعبد ربنا ولما تعبد ربنا لازم توصل للناس الحلاوة اللي أنت دقتها ايه ده هو في حلاوه طبعا مش النبي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا طيب ثالث حاجه تكليف النفس فوق طاقتها ثم ترك العمل ثالث سبب الاسباب اللي تخلي الانسان لا يعمل بهذا العلم انه ما شاء الله يجي اول ما يلتزم بس ما شاء الله حافظة على كل النوافل وقيام ليل ايه بقى وقراءة قرآن وأذكار وكل السنن والمستحبات ما فيش حاجة بيسيبها خدت بالك ومرة واحدة يحصل له ايه فتور يقوم سايب كل ده مرة واحدة تعرف عمل زي ايه تعرف الإسلام ده عامل بدون تشبيه يعني عامل زي صندوق خدت بالك ويجي واحد عايز يدخل الإسلام ده بس داخل عنده حمية وعنده حماس شديد جدا فراح داخل جري من آخر الدنيا ودخل ايه في الصندوق وطلع من الناحية التانية خدت بالك ولن يشاد الدين أحد إلا إلا غلبة فسددوا طب مش قادرين وقارب يبقى هي دي المسألة المسألة إن أنت تحاول تتدرج آه الفرائض أو الفروض ما ينفعش أتدرج فيها ما ينفعش أقول إن شاء الله هبدأ النهاردة بقى أصلي بس هصلي الصبح والظهر وبعد ثلاث شهور بقى بصلي العصر معاهم وبعد سنتين أو مصلي إيه المغرب وان شاء الله لما اعدي الستين ابقى اصلي العشاء لا مش هينفع طبعا لا انت تصلي كل الفروض مره واحده اه صلي الصبح في وقته والظهر في وقته كل حاجه في وقتها الن... والسنن برضه انما النوافل قيام الليل والحاجات دي كلها اه تتدرج بقى ما تجيش مره واحده تقول ايه ان شاء الله من النهارده اصلي قيام ليل 11 ركعه لا يا سيدي ابدا بركعتين وبعد اسبوع خليهم اربعه وبعد اسبوع خليهم سته وهكذا تدرج لحد ما ربنا يكرمك وايه وتواظب على قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى لذلك لما تشوف مثلا واحد زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في يوم من الايام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان سيدنا عبد الله بن عمرو بيعمل اعمال كبيره جدا قد لا يطيقها خاف عليه النبي عليه السلام فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه نصيحه المربي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عبد الله بلغني او الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار قال قلت بلى اني افعل ذلك اني افعل ذلك يعني اكد له ان الكلام اللي وصل له كلام ايه كلام صحيح فقال صلى الله عليه وسلم إنك إن فعلت ذلك هجمت عينك وملت نفسك أو وكلت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم حديث رواه البخاري يعني إيه هجمت عينك يعني إيه يعني غارت وضعفت من كثرة السهر خد بالك من حاجة هل النبي لما عرف ان سيدنا عبد الله بن عمرو بيصلي قيام الليل طول الليل وبيصوم النهار هل قال له بطل الكلام ده؟ لا ما قالوش بطل هو قال له ايه؟ قال له اقتصد يعني ايه يقتصد؟ يعني بدل ما تصلي من العشاء للفجر لا اكتفي بساعتين ثلاثة في الثلث الأخير عشان تقدر تواظب وعشان كمان ايه تقدر تحافظ على صحتك. لأن كتر السهر وكتر القيام ممكن يأثر في صحته. خدت بالك؟ اه فالمهم ايه اللي يحصل بقى؟ يوم النبي يقول له ايه؟ اقتصد. خدت بالك؟ صم وافطر وبعدين وقم ونم. اعمل كل ده. خدت بالك ليه؟ قال له وضحها له بقى قال له إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فصم وافطر وقم ونم. كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رابع حاجة يا جماعة بتأثر في الإنسان من ناحية العمل تأثير البيئة السيئة طبعا البيئة السيئة لها تأثير سلبي جدا على أي إنسان في الدنيا ولذلك لما تيجي مثلا على سبيل المثال بلقيس اللي هي ملكة سبأ كان إيه اللي مأثر عليها ومضيعها ومخليها هي وقومها بيعبدوا الشمس إن هي عايشة أصلا بين قوم كافرين الدليل على كده من القرآن قوله جل وعلا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين رغم ان هي كانت امراه ما شاء الله عندها عقل راجح جدا ورغم ذلك ورغم ذكائها ده كله تاثرت بالبيئه نفسها فكفرت لكن لما جاءت الى سليمان عليه السلام اسلمت لله رب العالمين خدت بالك ولذلك مهم جدا ان انت تتاثر ان انت تحافظ على الوسط الطيب على الصحبه الطيبه ولذلك اي شاب بيلتزم اي اخت بتلتزم اول نصيحه بنسديها لهم بنقول لهم حافظوا على الصحبه الطيبه ابعدوا عن شلة السوء وابدأوا صفحة تانية خالص جديدة مع الصحبة الطيبة الصحبة دي هتعينك وهتعينك بفضل الله سبحانه وتعالى على طاعة الله جل جلاله خدت بالكم واحد يسألني سؤال بقى يقول ايه يعني انت معنى كده عايزني بقى ابعد عن شلة الأنس بتاعت زمان دي وما ارجعلهاش تاني اقول لك لا انت ابعد عنها لحد اما ربنا يكرمك وتبقى يعني الايمان كده تمكن من قلبك والتزمت التزام حقيقي واطلب العلم ويبقى عندك حجه بحيث ان انت تقدر تكلمهم وبعد كده اوعى تنساهم ده من باب الوفاء ان انت تاخد بايديهم الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى لان ده هيكون في ميزان حسناتك وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خدت بالك شوف ربنا بيقول ايه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا يبقى رابع حاجة تؤثر على الإنسان إن هو يتعلم ولا يعمل إلى إيه تأثير البيئة السيئة خامس حاجة ضعف التربية يا جماعة إحنا يعني في ضعف في تربيتنا وفي صياغة شخصيتنا بالنسبة للبيت والمدرسة البيت مشكلة كبيرة جدا إن الشاب عايز يلتزم البيت مليان منكرات ومعاصي كتيرة جدا أكيد مهما كان بيحاول يبعد عنها أكيد هتأثر فيه مش معنى كلامي ده إن واحد منهم أول ما يلتزم يروح بقى يتخانق مع عمه ومع أبوه ومع إخواته ويغلظ عليهم ويشتمهم ويضربهم ويعمل الكلام لا طبعا الكلام ده مش مش من ديننا يا جماعة بالعكس ده أنت لما تلتزم خلي امك وابوك يشوفوا اخلاقيات جديده وجميله جدا جدا يحبوا من خلالك الالتزام بمعنى انت حتى لو كنت بتكرم امك وابوك وبتعاملهم احسن معامله لو بتعاملهم بنسبه 90% يبقى لما تلتزم تعاملهم بنسبه 200% تيجي من بره متعود انت تخش تقول السلام عليكم تسلم عليهم ما شاء الله لا المره دي زود بقى يعني بدل ما كنت بتسلم وبس لا خش وقبل ايدين امك وقبل ايدين ابوك وبوس دماغهم وازيك يا امي ازيك يا حبيبتي عامله ايه انا ربنا امرني ان انا احبك وامرني ان انا اطيعك وانا تحت امرك ما هي الجنه تحت رجليك ما هو النبي قال كده للصحابي الجليل الذي جاءه يبايعه على الجهاد قال احي والداك قال امي امي هي اللي عايشه قال فالزم رجليها فثم الجنه الزم رجليها ايه فثم الجنه طيب يبقى اذا الانسان يحاول بقدر الامكان انه لما يلتزم انه يحاول ايه يغير المنكرات اللي في البيت بس ايه باسلوب لين ورحيم وباسلوب دعوه طيبه وبيحاول بقدر الامكان ان هو يخليهم هم اللي يغيروا بمعنى يحببهم في الالتزام يخليهم يشوفوا الاخلاق الجميله الجديده ايه اللي غيرك يا ابني سبحان الله ولذلك انا ذكرت لكم اكتر من مره لما كان في شاب يهودي واحنا في امريكا الشاب ده اسلم فلما اسلم جه لاحد المشايخ ربنا يحفظهم فقال له ان انا اسلمت قال له انت كانت ديانتك ايه قال له يهودي قال له سبحان الله طب وابوك وامك ما زعلوش قال له ابدا ده بالعكس ده فرحانين جدا قال له هم ديانتهم قالوا يهود برضه ومتمسكين جدا ومتزمتين قال له غريبه قوي طب ايه اللي حصل يعني طب ابوك وامك موجودين قالوا لا ابويا مسافر وامي موجود قالوا طب هاتنا بكره لعل وعسى يمكن ربنا يكرمنا وايه وتسلم هي كمان فجت ام هذا الشاب جت لابسه حجاب خدوا بالكم من الحته ديت جت تاني يوم لابسه خمار فلما جاءت الى شيخنا الفاضل الشيخ بيسال الولد قال له هي يومك اسلمت يا ولد قالوا لا ما اسلمتش ولا حاجه قال له امال جايه لابسه خمار ليه يعني قالوا لان هي عارفه ان ما ينفعش او ما يصحش او عيب ان هي تقف قدام حضرتك وهي معريه راسها ودي هديه يا جماعه بنبعتها لكل اخت مسلمه ان واحده يهوديه رايحه تقابل شيخ من مشايخ المسلمين وبتقول عيب ان انا اقابله او اقف قدامه وانا من غير حجاب وانت مش عيب ان انت تخرجي في الشارع وربنا مطلع عليكي وخارجه من غير حجاب يعني هديه بسيطه لكل اخت عشان تفكر انها تلبس حجابها بفضل الله سبحانه وتعالى المهم الشيخ سال هذه الام فقال لها انت مش زعلانه ان ابنك اسلم قالت له بالعكس ده انا فرحانه جدا قال لها ليه قالت له قبل ما يسلم كان بيضربني وكان بيشتمني وما يسمعش كلامي وكان بيعاملني أسوأ معاملة وأول ما أسلم لقيته بيقبل راسي وبيقبل إيديا وبيجيب لي كل حاجة وبيقول لي أنا تحت أمرك وبيطيعني فأنا لما عرفت إن الإسلام هو اللي غيره قلت له خليك على الدين ده أنا مش عايز حاجة أكتر من كده سبحان الله هي دي مسألة إيه؟ إن الإنسان يشهد لهذا الدين شهادة عملية كما شهد له من قبل إيه؟ شهادة قولية. يبقى ضعف التربية بتؤثر على إن الإنسان لا يعمل بهذا العلم. إن أنت تحس إن البيت فيه فتن، حاول تغير الفتن، بدل ما تسيب البيت، وبدل ما تتخانق مع الأم والأب والإخوات، لا بالعكس حببهم في الالتزام وخليهم هم كمان يلتزموا معاك والبيت كله يبقى في طاعة الله سبحانه وتعالى. في المدرسة حاول تعين زمايلك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. طيب رقم ستة الصحبة السيئة ربنا حذرنا من قرين السوء وقال جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا خد بالك من حاجة الآية ديت نزلت في رجل من الكفار اسمه عقبة ابن أبي معيط عقبة ابن أبي معيط اللي حصل منه هو كان بيعادي النبي عليه السلام وآذى النبي كثيرا في يوم من الأيام عزم النبي على الأكل وكان من عادة العرب إن يعني طالما دعيت لابد أن تلبي لكن النبي لبى في هذه اللحظة مع إنه عارف إنه هيكون قاعد في وسط بقى إيه صناديد الكفر لبى لسبب واحد إن هو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى المهم راح النبي عليه السلام فلقى عقبة بن أبي معيط بيقول له تفضل يا محمد فالنبي عليه السلام قال له لا لن أذوق طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فالراجل رفض فالنبي عليه السلام قال له خلاص فالراجل هيعمل ايه؟ عقبه بن ابي معيط كان عندهم اكرام الضيف ده حاجه يعني عظيمه جدا في حتى في الجاهليه قبل الاسلام فقال خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله تفضل وقالها من وراء قلبه يعني بس عشان يجامله بس فاكل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني النبي عليه السلام اكتفى بظاهر الرجل يعني طالما انت قلت الكلمه خلاص انا اكتفي بالظاهر ولله الباطن سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ايه ما في القلوب ايه اللي حصل؟ كان صديق عقبه بن ابي معيط اللي هو ايه؟ ابي بن خلف والطيور على اشكالها تقع. كان غايب كان في رحله تجاره في الشام فلما رجع اصطادوه وهو داخل مكه. ايه اللي حصل يا جماعه؟ قالوا له ده صاحبك حبيبك سبق ودخل في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أه مش ممكن. راح جاري على مين؟ على عقبه بن معيط. قال سبقت يا عقبه؟ قال لا والله ما سبقت. ولكن رجل جاء الى بيتي فيعني ما رضيش ياكل من طعامي حتى اشهد فقلتها له خلاص. قال ان لم تكن قد سبقت فاذهب واذي محمدا صلى الله عليه وسلم وبالفعل راح عقبه بن ابي معيط ولقى النبي بيصلي فعمل ايه يا جماعه؟ وضع رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي كادت عيناي أن تنظراني من رأسي كادت عيناي أن تطلع من دماغي بسبب الضغطة دي عياذا بالله مرة تانية راح للنبي وراح خنقه وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فمات يوم بدر كافرا ونزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه إلى آخر الآيات خدت بالك يبقى الصحبة السيئة دي لها أثر عجيب جدا سبحان الله كان الصحابة يا جماعة كانوا في وسط جميل جدا جدا يعني كانوا بيتربوا في وسط هذا الوسط تخيل كده لما تكون عايش وسط الصحابة طالع من بيتك لقيت في وشك مين بقى على طول كده سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي سيدنا طلحة سيدنا الزبير ما شاء الله جيل يعني سبحان الله تخيل أنت عايش في وسط الجيل ده خدت بالك ولذلك كان التابعين من التابعين حينما ينزل يعني يكون مسافر وينزل إلى أي بلد كان يتوجه إلى المسجد ويقول اللهم إني أسألك جليسا صالحا دي أهم حاجة عنده لأن هي دي اللي هتعينك على طاعة ربنا وارجع معايا بالذاكرة فاكر قصة الراجل اللي قتل 100 نفس اللي هو قتل 99 نفس وبعدين لما قال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على أعبد أهل الأرض فلما راح له قال له هل لي من توبة قال له عملت إيه قال له قتلت 99 نفس قال له لا ليس لك توبة فراح مكمل بالمية فاكر الراجل ده الراجل ده كان نفسه يتوب والراجل ده فعلا كان صادق في توبته ايه اللي حصل يا جماعة لما راح بقى العالم بقى بجد قال هل لي من توبة قال أجل ومن يحول بينك وبين التوبة لكن ماذا صنعت أنت عملت إيه قال له أنا قتلت 99 ولسه قاتل 100 دلوقتي حالا فاهم إزاي فالراجل قال له إيه العالم قال لك توبة ولكن أخرج من أرضك فإنها أرض سوء أظن يعني واضح الكلام إن واحد يقتل 100 نفس وما يتخذش حتى تحري في الاسم أظن يعني معناها إن إيه إن أي حد في البلد عايز يقتل يقتل براحته لا أخرج من الأرض دي وابعد عن صحبة السوء دي واذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم يعني عايزين ايه عايزين صحبه طيبه طيب رقم سبعة ان في شبهه بقى لبعض الناس اللي هم بيقول لك انا ما بعملش بالعلم اللي انا اتعلمته لسبب لان انا حاجه من الاثنين بقى يا اما التزم التزام كامل بنسبه 100% يا اما بلاش خالص طبعا دي يا جماعه شبهه من الشبهات التي يدخلها الشيطان على الانسان لأن مفيش حد هيقدر يقوم بكل الطاعات والسنن والفرائض والنوافل بنسبة 100% أنت عليك أن أنت تؤدي الفرائض والسنن وتجتهد في النوافل قدر استطاعتك النبي عليه السلام قال ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه إيه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فانتهوا بالنسبه بقى للاشياء الايه المحرمه لابد انت ايه ان انت تنتهي خد بالك من حاجه ان الانسان يحاول يتدرج في مساله النوافل انت حتى لو حبيت ان انت تكون انسان مثالي يعني بمعنى انت مثلا لو قرات في سيره واحد من الصحابه تقول خلاص انا هعمل زي فلان ماشي كده هل انت هتقدر توصل لمستوى الصحابي ده بين يوم وليله يا جماعه يعني بدايه الالف ميل خطوه والانسان لابد ان هو يمشي واحده واحده لحد ما يوصل اللي هو عايزه انما تقول لي بقى انا عايز ابتدي بدايه قوي وزي ما قلت لك في الاول اللي بيدخل بقوه بيخرج من الناحيه الثانيه فتدرج واللين وال... وال... وان انت تاخدها خطوه خطوه وتسال الله عز وجل ان يعينك على ذلك. تامن حاجه يا جماعه الارجاء. الارجاء عياذا بالله مشكله كبيره جدا. ان انت لو سالت واحد حتى لو كان مقصر في طاعه الله او حتى كان مضيع للفرائض لو سالته يا ترى انت متخيل ايه اللي ممكن يحصل لك في الاخره؟ يقول لك متخيل ايه؟ طبعا متخيل ان شاء الله هنخش الجنه ما كناش احنا كمسلمين وموحدين هنخش الجنه من مين اللي يخش الجنه؟ اقول لك ماشي لكن خد بالك من حاجه هل فكرت في لحظه من اللحظات وانت مقصر في الفرائض ومضيع على الفرائض هل فكرت في لحظه من اللحظات ان انت يوم القيامه قبل ما توصل للجنه ايه اللي ممكن يحصل لك انت عارف ان الانسان ممكن يمر على اهوال شديده جدا جدا لو كان مصر على ترك الفرائض او ان هو يبتعد عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني على سبيل المثال بدءا من دخول ملك الموت هينادي عليك يقول لك ايه ولو دخلت قبرك هتلاقي فيه ايه؟ ما هو القبر صندوق العمل، ما احنا عايزين نتكلم بواقعيه يا جماعه، المساله مش مساله شعارات و... و... وكلام بنقوله نظري كده، لا خلينا واقعيين. انسان ما بيعملش اي خير هيلاقي في, قب... هيلاقي في قبره ايه؟ انسان ما قدمش اي طاعه، ايه اللي هيلاقيه في قبره؟ ما هو اللي بتعمله هنا هتحصده هناك. اللي هتزرعه هنا هتلاقيه هناك بفضل الله سبحانه وتعالى، القبر صندوق العمل. ما تزرعه هنا ستجنيه هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجه ان انت يوم القيامه هتيجي يوم القيامة تلاقي يوم القيامة خمسين ألف سنة بالله عليك هل تتخيل هتقف قد إيه في الخمسين ألف سنة يا ترى أنت ممكن القيامة تمر عليك ألف سنة ولا ألفين ولا عشرة آلاف ولا عشرين ولا خمسين ألف أنت عارف المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول والحديث رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر متخيل يعني الموضوع بالنسبة لك كله ممكن يتلم كله في ثلاث ساعات في أرض المحشر وتلاقي نفسك في ظل عرش الرحمن تأكل زيادة كبد الحوت أعدها لك مالك الملك وملك الملوك بعدها تشرب من حوض النبي بعدها تخش الجنة خطوات يسيرة جدا جدا تلاقي نفسك في النهاية قاعد في القصر بتاعك في الجنة كل ده ممكن توفره بإيه؟ بإنك أنت تحافظ على طاعة ربنا انما مش هتحافظ وهتشتغل بقى في الارجاء ده ربنا غفور رحيم ده ربك رب قلوب وطالما قلب ابيض الحمد لله رب العالمين والفش عايمه وبحب الناس خلاص فاهم ازاي يعني ايه تلاقي الانسان عياذا بالله لا سبحان الله خد بالك زي ما ربنا غفور رحيم ربنا برضه شديد العقاب ربنا ليه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم قبل ما هتوصل للجنه هتعدي على الصراط خد بالك ربنا قال كده وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مضيا ربنا قال لك ان ما فيش حد هيعدي ويوصل للجنه الا لازم يعدي على الصراط والصراط كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وان كان موقوفا على ابي سعيد الخدري انه قال الصراط احد من السيف وادق من الشعر خدت بالك فانت هتعدي على الصراط عارف طول الصراط قد ايه لا يخطر على قلب بشر شيء يعني شديد جدا لان لان هو منصوب على متن جهنم فوق جهنم وجهنم كما وصفها النبي في الحديث الذي رواه مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فتزفر جهنم زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم شو قد ايه فأنت هتعدي هتعدي لكن خد بالك أنت هتعدي هل ضمنت أن أنت ستنجو ما ضمنتش خدت بالك لكن ربنا ليه ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا آه يا ترى أنت بقى من المتقين ولا لأ طب مين المتقين سيدنا علي وصفهم قال رضي الله عنه وارضاه التقوى هي الخوف من الجليل مش خوفه بس لا والعمل بالتنزيل طب والدنيا والرضا بالقليل طب والآخرة والاستعداد ليوم الرحيل خدت بالك فجمع لك كل حاجة بإيه بالتعريف الجميل ده خدت بالك إذا المسألة إن أنت ما تقعدش تقول ده ربنا غفور رحيم ده ربك رب قلوب آه رب قلوب لكن ربنا قال في كتابه قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما ينفعش إيمان من غير عمل لأن العمل ده هو اللي بيدلني أنا كمسلم كإنسان إن أنت جواك إيمان أنت ما بتصليش عم الحاج أنت إيمانياتك أنا الإيمانيات بتاعت اللهم صل على النبي واصلة للسماء السبعة طب بتصلي وأنا عمري ركعتها طب يعني يبقى فين العمل الصالح وفين الإيمان لا انا الظاهر ليا هو اللي بيوضحها بيوضح لي انت ايمانياتك عامله ازاي لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك عايز تعرف دليل على ان الانسان ده ايمانياته عاليه ولا لا قال اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والخلق ده ايه يا جماعه مش البسمه وبس مش واحد كده ماشي ما شاء الله وبيبتسم لا لا لا ده الخلق ده انواع كتيره جدا اعلى انواع الخلق حسن الخلق مع الله ان انت تنفذ ما امرك الله به وتنتهي عما نهى الله عنه ده حسن خلق مع الله ان انت تتبع امر النبي عليه الصلاه والسلام ده حسن خلق مع رسول الله حسن الخلق مع الناس بقى المعامله الطيبه واللين والرحمه والاشياء دي كلها خدت بالك يبقى اذا رقم 8 الارجاء رقم 9 طول الامل مشكله قال جل في علاه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون مشكلة المشاكل يا جماعة كلمة سوف كلمة سوف التسويف جند من جنود إبليس سوف أصلي سوف أتحجب سوف أبر والدي سوف أحسن إلى الجيران سوف أبدأ في طلب العلم سوف أدعو إلى الله سوف سوف حتى يأتيك ملك الموت وأنت ما زلت مع جند سوف نسأل الله العفو والعافية هي دي المشكلة طول الأمل إنسان بيظن إن هو هيعيش 100 سنة 1000 سنة خدت بالك؟ وسبحان الله تجد دايما الأمل أطول من الأجل ولذلك النبي لما رسم المستطيل كده أو مربع وقال هذا الأجل وراح مطلع خط من نص المربع ده طلع بره المربع بكتير وقال وهذا الأمل هي دي المشكلة تلاقي واحد عنده 70 80 سنة وتلاقيه بيعمل مشروع ويقول لك أنا بعمل له دراسة جدوى يا عم الحاج ده اعظم دراسه جدوى تعملها النهارده ان انت تمسك المصحف وتقعد تقرا فيه وتلزم المسجد وتقعد تسجد لله عشان ربنا يكرمك بحسن الخاتمه انت لسه هتعمل مشاريع ده اعظم مشروع ان انت تعمله النهارده ان انت ترسم ان انت تخش الجنه مش جنه وبس لا الفردوس الاعلى ربنا يرزقنا واياكم الفردوس الاعلى رقم عشرة السعي وراء رخص العلماء في ناس كده بعض الناس ربنا يهديهم لو وقع في اي شيء من المحرمات تقول له انت يعني مش هتنتهي عن هذه الاشياء يقول لك المساله فيها خلاف وبعدين ال- بعض الناس حللوها والدين في فسحه فاهم ازاي؟ ويقعد بقى ايه يفضل ايه يترخص لنفسه ويجمع الرخص بتاعه المشايخ ويقول لك المشايخ اختلفوا في كذا والفتاوى تضاربت وهكذا هذا الانسان لن يستطيع ان يلتزم او ان يعمل بما علم ليه؟ لانه بيسعى وراء رخص العلماء اخر حاجه الاستهانه بالصغائر قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت اصل جبل يخشى أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار خدت بالك طب علاج الموضوع ده ايه ان احنا ازاي نعالج الموضوع ده ازاي ان احنا لما نتعلم اي كلمة لازم نطبق هقولها لك في عجالة سريعة ثم ندخل بعدها على نماذج ونختم بها الدرس بفضل الله سبحانه وتعالى اول حاجة تخليك ان انت لو اتعلمت اي آية او اي حديث تعمل بها بفضل الله الاستعانة بالله بالملك سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند صحيح إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إن أنت لما تعوز تعمل حاجة قول له يا رب يا رب ارزقني يا رب العمل بما أعلم علمني وارزقني العمل إيه وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من علم لا ينفع من علم إيه لا ينفع إزاي أنا أتعلم علم ولا ينفعني ولا أنتفع به خدت بالك إزاي إن أنا النهاردة أقعد أتعلم بقى ما شاء الله فقه مثلا الصلاة وأنا أصلا ما بصليش كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أمرني بكده قال صلوا كما رأيتموني أصلي ورغم ذلك أنا ببتدع في الصلاة زي النهارده ان انا اتعلم آه، فقه الحج والنبي عليه الصلاه والسلام قال خذوا عني مناسككم وانا سبحان الله عمال بحج بقى على مزاجي وبعدين الناس واقفين في عرفه وانا رايح م- في مكان لا ما ينفعش لازم اعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجه تعينك على العمل معرفه حجم الدنيا بالنسبه للاخره. النبي اختصر لك كل دوت في حديثين حديثين في صحيح مسلم الحديث الأولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر ده كلام مجمل طب الكلام التفصيلي قال صلى الله عليه وسلم الحديث أيضا رواه مسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع حط إصبعك كده في البحر وطلع صباعك خد إيه من البحر نقطة نقطتين اعمل لي بقى نسبة وتناسب بين النقطتين دولت وبين البحر الكبير ده يطلع ايه ولا حاجة هي اصلا لا نسبة لا نسبة لكن ده من باب تقريب الافهام انما اصلا ما فيش نسبة اصلا لا في نسبة بين الدنيا والاخرة بالمرة لا من قريب ولا من بعيد لكن النبي بس بيقرب لك الصورة خدت بالك هي دي الدنيا وهي دي الاخرة شوف بقى النهارده لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك كما في الحديث الذي رواه البخاري لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها ايه رايك يعني موضع الصوت فقط خير من الدنيا وما فيها امال بقى اللي هيبقى الملك بتاعه في الجنه وده لو حتى كان ادنى اهل الجنه الحديث رواه مسلم هيبقى له قد ايه يا جماعه هيبقى له الدنيا ومثلها عشر مرات يعني قد ايه يعني قد الدنيا 11 مره في الجنه تخيل ربنا يقول له كده لك الدنيا وعشرة أمثالها تخيل أدنى أهل الجنة ليه قد الدنيا 11 مرة أمال أعلى أهل الجنة لما سأل سيدنا موسى بقى ربه عز وجل قال رب هذا أدناهم فما أعلاهم قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر يبقى أن أنت تعرف حجم الدنيا بالنسبة للآخرة لما تعرف الحجم صح هتعرف تعبد ربنا صح هتحس ان الدنيا ما تستاهلش ان انت تنشغل بها كل الانشغال ده لان هي كده كده جايه لك خد بالك ما هو النبي قال لك لو انت مشيت في طريق الاخره هتجيلك دنيا واخره ايه الدليل على كده صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الاخره همه شوف كلمه همه يعني مستغرقه كل احوالك من كانت الاخره همه ايه اللي يحصل جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه الدنيا كل الدنيا تجيلك خدت بالك فالدنيا خلقت من اجلك والله عز وجل خلقك انت من اجله فاعبد ربك يسخر لك الدنيا يبقى اذا رقم اثنين معرفه حجم الدنيا بالنسبه للاخره رقم ثلاثه ان تعمل لتفوز برضوان الله سبحانه وتعالى خد بالك من حاجه اذا اراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل واغلق عنه باب الجدل واذا اراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل واغلق عنه باب العمل كان السلف يا جماعه يستعينوا على حفظ الحديث بالعمل بالحديث خدت بالك يعني كان واحد من السلف وهو في سكرات الموت في بدايه السكرات سبحان الله جلس عشان يصلي فقال له تلميذ له افي مثل هذا الموضع ايم تصلي دلوقتي قال اجل لعل الله عز وجل ان يتقبل مني ركعتين فتختم بها صحيفتي خدت بالك واحد الصالحين ذهب الى حجام في يوم من الايام عشان يقصله حته لحمه طالعه زياده في ايديه فالحجام بدا يشتغل والرجل هذا الرجل الصالح بدا يذكر ربنا سبحانه وتعالى فالحجام بيقول له انتظر حتى اقص آه، يعني تلك اللحمه فقال له انت تعمل وانا اعمل انت تقعد تقطع في الحته ديت وانا اقعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى والكل يعمل عشان كده بقول لك لو رحت مثلا وانت قاعد عند الحلاق هو عمال بيقص لك شعرك وانت بتذكر ربنا لو رحت عند الدكتور هو بيكشف عليك وانت بتذكر ربنا لو قاعد بتعمل اي حاجه هو بيعمل هذه هذا الشيء او العمل ده وانت بتذكر ربنا الخلاصه اعمل ولا تنشغل واجعل رضا الله عز وجل غايتك خدت بالك طيب رابع حاجه عايز يكون عندك علو همه علو همه في ايه في كل حاجه بقى مش هقول لك حاجه معينه في طلب علم في عباده في دعوه الى الله سبحانه وتعالى في كل حاجه عايز يبقى عندك علو الهمه النبي اللي قال لك كده صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها رقم خمسة البعد عن البيئة السيئة والصحبة السيئة يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد الحسن الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وده كلام يا جماعة واقعي جدا والله أي واحد في الدنيا مصاحب ناس صالحين أكيد هياخده بإيده إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى وأي واحد مصاحب ناس تعبانين أكيد هياخده بإيده أيضا إلى معصية الله ده شيء واقعي احنا عايشينه خدت بالك يبقى إذا إيه ان انت تحرص على البيئه الطيبه وعلى الصحبه الطيبه رقم ستة التدرج في النوافل زي ما قلت لك هتخش بشده هتطلع من الناحيه التانية امال اعمل ايه اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ولن يشاد الدين احد الا غلبه نعمل ايه يا رسول الله فسددوا طب مش قادرين وقاربوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين احب الاعمال الى الله ادومها وان قل انت عارف انت لو داومت على ركعتين قيام ليل بس تداوم افضل من ان انت تقوم مره واحده متحمس كده تقول انا هصلي بقى قيام ليل بقى من العشاء لحد الفجر وبعد كده واسيبه ست شهور الكلام ده ما ينفعش لا ده الركعتين بقى والدوم عليهم افضل عند ربنا طب انا بقى هقوم الليله دي واقعد سبع ساعات اختم فيهم القران من اول البقره لحد الناس وبعدين وهجور ست شهور لا برضه ما ينفعش امال اعمل ايه اقرا كل يوم ولو جزء وحافظ عليه افضل عند الله سبحانه وتعالى يبقى احب الاعمال الى الله ايه أدومها وإن قل وخد بالك من حاجة بقى المداومة على العمل ولو اليسير تؤثر في القلب وتنفعه بفضل الله سبحانه وتعالى أكتر من إن أنت تجيب عمل كبير جدا وبعد كده تهجر هذا العمل شوف بقى هديك مثل بسيط عارف أنت لو جبت صخرة وفوق الصخرة ديت حاجة بتنقط مية على الصخرة نقطة نقطة عارف انت لو جبت النقطه ديت وسبتها تنقط او ال- الحاجه اللي بتنزل الميه دي تنقط على الصخره دي نقطه نقطه لمده سنه إيه اللي يحصل هتيجي بعد سنه هتلاقي النقطه دي عملت ثقب يعني خرم في الصخره اللي قدامك دي طب لو جبت الميه جمعت الميه اللي كانت بتنزل طول السنه على الصخره دي ودلقتها مره واحده هتاثر لا مش هتاثر امال النقطه اثرت ليه لان هي ايه فيها مداومه عشان كده عايز نقطه الخير اللي بتنزل كل يوم تروي قلبك تأثر فيك بفضل الله سبحانه وتعالى رقم سبعة تفيدك جدا جدا في العمل تجديد التوبة احنا بنقول يا جماعة مفيش حد في الدنيا دي معصوم من الذنوب والخطايا العصمة يا جماعة دفنت يوم أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا مفيش حد معصوم لا مفيش حد معصوم النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون يبقى لان الانسان ايه؟ دايما يذنب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لاتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يبقى مش مطلوب منك ان انت تبقى معصوم لكن المطلوب منك ان انت وقت ما تذنب لازم تتوب الى الله سبحانه وتعالى. حته ايه؟ التوبه من قريب، يعني احنا لما اتكلمنا قبل كده عن صفات التوبه عند الصحابه قلنا خمس صفات، كان من ضمنها ايه؟ التوبه من قريب، ان انت اول ما تذنب تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وشوف بقى الحديث ده الذي يثلج الصدر حديث رواه الترمذي بإسناد حسن حديث قدسي أن المولى عز وجل يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة سبحانه وتعالى طيب رقم ثمانية الخوف من سوء الخاتمة إيه اللي يخليك إن أنت عندك على طول حافز على العمل أنا خايف إن يختم لي بخاتمة السوء إن أنا أسيب العمل إن أنا أتعلم وما أعملش بالعلم ده في الآخر عياذا بالله ممكن يختم لي بخاتمة السوء أموت على أي حال من أحوال الغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى رقم تسعة وده آخر حاجة من الأسباب التي تعينك على العمل بما تعلم استحضار مشاهد الآخرة والشوق للجنة خد بالك أحيانا بيكون مستوى تصديق الإنسان بالجنة والنار فيه ضعف مستوى إيمانك بالحساب فيه نقص ولذلك تستغرب أحيانا وتقعد تسأل نفسك إيه اللي خلى سيدنا أبو بكر لما النبي ندبهم للصدقة إيه اللي خلى سيدنا أبو بكر يروح بماله كله كل ما يملك ويضع ذلك كله في حجر النبي فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك فيقول تركت لهم الله ورسوله إيه اللي خلاه يعمل كده عنده يقين شديد جدا جدا بأن في يوم هيقف فيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وحبيبك اللي قال كده صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم هي دي الحتة المسألة المهمة فلا يرى إلا إيه إلا ما قدم مش إلا ما تعلم لا إلا ما قدم العمل العمل الذي جاء بعد العلم هو ده اللي هتشوفه يوم القيامة إلا ما قدم ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار النبي بيقول لنا إيه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة تعالوا نختم الدرس يا جماعة في عجالة كده بصور جميلة جدا من صور العاملين بعلمهم أول حاجة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حفظ سورة البقرة في قد ايه يا جماعة؟ في 12 سنة. أنت ممكن تحفظها في قد ايه؟ في 20 يوم. صح ولا لا؟ لكن هو حفظها في 12 سنة ليه؟ قال ما كنت أنتقل من آية إلى التي تليها إلا وأكون قد عملت بالآية التي تسبقها. أنا لا يمكن أتنقل من الآية ديت للآية اللي بعدها إلا وأكون عملت بإيه؟ بالآية اللي قبلها. خدت بالك؟ الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة يقول ما كتبت عن النبي حديثا إلا وقد عملت به حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وأعطى الحجام دينارا قال فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت تعرف الدينار قد إيه؟ بأربعة وربع جرام ذهب شوف بقى سعره قد إيه؟ رغم ذلك هو عمل كده ليه عشان بس يتأسى بالنبي في أي حاجة أي حاجة لازم يقلد فيها النبي عليه السلام بل في يوم من الأيام استأذن الإمام أحمد زوجته في أن يتسرى يعني أن يتخذ أمة له طلبا لاتباع النبي فأذنت له فاشترى جارية بثمن يسير وسماها ريحانة استنانا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تشوف بقى من مشاهد الآخرة أول من تصعر بهم النار الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم أول من تصعر بهم النار يوم القيامة إيه؟ ثلاثة مشكلة الثلاثة دول يا جماعة إيه؟ في غبش في نيتهم غبش في نيتهم خدت بالك أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أول واحد فيهم قارئ القرآن والثاني المتصدق والثالث المجاهد في سبيل الله سبحان الله والثلاثة لو كانت نيتهم صح كانوا يبقوا في أعلى درجات الجنة ندي مثل واحد بس فيؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر فيقول جل وعلا ماذا عملت بتلك النعم ماذا إيه عملت يبقى لازم يكون في عمل قال يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته فيك سبحان الله يعني هو عمل فعلا آه عمل يبقى المطلوب مننا حاجتين يا جماعة ان احنا لما نتعلم نعمل ولما نعمل نخلص يبقى ما ينفعش عمل من غير ايه من غير اخلاص لان احنا عمالين بنتكلم كل ده على ايه على العمل العمل العمل بس برضه في نفس الوقت عايز اقول لك الاخلاص الاخلاص الاخلاص يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه بعد ان عرفه النعمه قال فماذا عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرات القران واقراته فقال له جل وعلا انك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال قارئ أو عالم وقد قيل يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت كذبت فيقول له جل وعلا كذبت إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال قارئ أو عالم وقد قيل فيأمر الله عز وجل الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم خدت بالك ويؤتى بالمتصدق ايضا ويفعل به مثل ذلك ويؤتى بالمجاهد ويفعل به ايه مثل ذلك سبحان الله كل ده ليه لانهم لم يريدوا بإيه؟ بعملهم وجه الله سبحانه وتعالى سبحان الله من ضمن المشاهد ايضا اللي هتحصل في الاخره لما سيدك النبي عليه السلام في ليله الاسراء والمعراج مر على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فسال وقال من هؤلاء يا جبريل دول مين دولت فقال هؤلاء خطباء امتك الذين يقولون ولا يفعلون الذين يقرؤون كتاب الله ولا يعملون به هي دي المشكلة خطيب يطلع على المنبر ما شاء الله يطلع يهز المنبر ويكسر الدنيا ويفضل يسرق واتقوا الله وش... وهو لا يتقي الله وبر الوالدين هم ما بيبرش الوالدين ويعملوا كذا هو لا يعمل هذا سبحان الله آه هؤلاء تقرض شفاههم بمقاريض من النار نسأل الله عز وجل العفو والعافية قال وهب بن منبه مثل من يتعلم علما لا يعمل به كمثل طبيب معه دواء لا يتداوى به واسأل نفسك سؤال أيها الأخ الحبيب ليه حصلت البركة عند الأولين أكثر مما حصلت عند الإيه؟ عند الآخرين لأن كان يا جماعة كانوا ياخدوا عشر آيات لا يتجاوزوها حتى يعملوا بما فيها فتعلموا العلم والعمل قال علي بن أبي طالب هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وقال الإمام أحمد حينما جاءه شاب يطلب الحديث فقال له هل تقوم من الليل قال لا قال سبحان الله طالب حديث لا يقوم بالليل فرفضه الإمام رحمه الله رحمة واسعة وجاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أنبئت أنك تنهى عن الواصلة قال نعم ثم بين لها الدليل فقالت المرأة فلعله في بعض نسائك في زوجتك مثلا فسبحان الله يعني كانها بتقول له ايه بتقول له يمكن مراتك بتعمل العمل ده وانت يعني بس بتعلمنا كده وخلاص والكلام ده موجود عندك فقال لها رضي الله عنها وارضاه قال ادخلي وتاكدي بنفسك فدخلت ثم خرجت فقالت ما رايت باسا لا شفت مراتك بتعمل تنمص في الشعر ولا وصل في الشعر ولا بتعمل اي حاجه غلط مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ما حفظت اذا وصيه العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه قال لها عبد الله بن مسعود لو فعلت ذلك ما جمعناها لو زوجتي خلفت أمر النبي ما كنتش خليتها على ذمتي ولا سكننا معها أصلا لو كانت تخالف قال الحسن رضي الله عنه وارضاه كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلته وزهده إنسان كان يطلب العلم تشوف أثر العلم على حياته كلها في جوارحي في بصري غض بصر في إيديه ما ياكلش إلا الحلال ما يمدش ايده الا لما يرضي الله سبحانه وتعالى فيه تخشع تلاقي عنده خشوع ما شاء الله دائما العلم يظهر على هؤلاء جميعا رضي الله عنهم وارضاهم كان السلف او كان الواحد من السلف إذا سأل كان لا يسأل إلا من أجل أن ينفذ يا جماعة النهاردة ناس كتيرة جدا بتسأل عشان تتعلم وعشان تجادل وتتباهى بالعلم ده ولا يعمل بهذا العلم لا السلف ما كانوش كده يا جماعة كان الواحد فيهم لما يسأل سؤال في أي مسألة بيسأل عشان ينفذ ويعمل بهذا العلم خد بالك مثلا سيدنا أبو بكر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي ما قالوش علمني دعاء عشان اتباهى بقى على الصحابه واقول لهم انا اتعلمت دعاء جديد لا قال له ايه؟ قال له ادعو به في صلاتي وفي روايه مسلم انه قال علمني يا رسول الله دعاء ادعو به في صلاتي وفي بيتي خدت بالك؟ واتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله كيف اقول حين اسال ربي؟ يعني اقول ايه في الدعاء؟ قال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وجمع أصابعه الأربع إلا الإبهام فإن هؤلاء يعني الدعوات ديت يجمعن لك دينك ودنياك حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح فالنبي جمع له الدنيا والآخرة الآخرة في إيه؟ في قوله اغفر لي وارحمني والدنيا في قوله عافني وارزقني يبقى جمع له الدنيا والآخرة إيه؟ في هذا الدعاء المبارك خد بالك تقول عائشة يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني خدت بالك يبقى إذا بتسأله عشان إيه عشان تتعلم عشان تعمل بتسأله عشان إيه عشان تتعلم وتعمل مش عشان فقط إن هي تجادل وتسأل وخلاص كان شعار الصحابة والسلف الصالح جميعا شعارهم سمعنا وأطعنا ساروا على المنهج فسعدوا وأسعدوا من يأتي بعدهم كتير جدا بنسمع عن افعال النبي وافعال الصحابه وافعال التابعين فتجد من يقول يا عم اصل انت بتتكلم في ايه؟ اصل ده النبي واصل دول الصحابه احنا ما نقدرش نعمل زيهم طب وليه؟ طب ما لما تيجي معايا لقول المولى عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تعال نختم الدرس بالايه دي ونفهم معناها لا يكلف الله نفسا الا وسعها خد بالك بعض الناس بتفهم ان الايه دي تخفيفيه لا الايه ديت ايه تكليفيه بمعنى ايه ربنا لا يكلف إلا الوسع فقط صح لكن هذا يعني من زاوية أخرى أن الله يكلف الوسع ربنا جعل لك وسعا معينا ربنا على قد الوسع اللي اداهولك ده بيكلفك بيقول لك اعمل على قدر ايه على قدر وسعك زي ولله المثل الاعلى لما بتيجي الشاب بتقول له ايه انا عايزك مثلا تبني لي الجدار ده يقول لك انا ما اقدرش اخلصه كله النهارده قول له ما فيش مشكله على قد وسعك وعلى قد قوتك وقدرتك اعمل لي اللي انت هتقدر تعمله وسيب الباقي خدت بالك فربنا وله المثل الاعلى بيقول لك اعمل اللي تقدر تعمله على قدر وسعك انا مش هكلفك الا ما في وسعك خدت بالك والوسع كبير لكن نحن لا نقدر والدليل على هذا ان ربنا كلفنا بنفس التكليف الذي كلف به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه اتفرض عليهم كام صلاه يا جماعه في اليوم مش خمسه وانت اتفرض عليك كام ثلاثه ولا اثنين خمسه برضه يبقى ده وسع الصحابه وده وسعك انت صح ولا لا ربنا كلف الصحابة بصيام شهر رمضان وكلفك أنت بصيام كم يوم؟ ثلاثة ولا خمسة؟ لا الشهر كله يبقى الوسع بتاعك هو نفس الوسع بتاعهم خدت بالك؟ يبقى نفس التكاليف اللي ربنا أمر بها الصحابي هي هي نفس التكاليف اللي ربنا أمرك بها سبحانه وتعالى فما فيش واحد من الصحابة إلا وفى بهذا التكليف وانت عملت ايه يبقى العيب فيك انت مش العيب في المنهج ولا العيب في التكليف لا العيب فيك انت ان انت ما استعملتش الوسع اللي ربنا اداهولك ما استعملتش القدره والامكانيات اللي ربنا وضعها فيك خدت بالك ولذلك سبحان الله يعني لما تيجي مثلا ايه تقول لواحد انت تقدر تصلي قيام الليل كل يوم يقول لك اه طب ما بتصليش ليه يقول لك بكسل خدت بالك لما تيجي تسال واحده مش عايزه تلبس الحجاب ليه تقول لك يعني الدنيا حر لكن تقدري تلبسيه فعلا آه اقدر البسه واستحمل وتاخد الاجر صح ولا لا؟ اه واخد الاجر لكن ايه اللي خلاها ما تعملش كده ان مفيش يقين في الاخره ان هي مش عارفه القدرات اللي جواها ان هي ما استعانتش بالله سبحانه وتعالى لو استعانت بالله وبقى عندها يقين في ان في جنه وفي نار وفي يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وان في جواها وسع يخليها تستحمل الحر وتستحمل المشقه دي كلها هتقوم في ساعتها وتلبس الحجاب وتلتزم امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى يا جماعه ورقه الامتحان اللي هتعرض على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير هي هي نفس الورقه التي ستعرض علينا ايضا هي نفس الاسئله يا جماعه لما ابو بكر نزل القبر سئل من ربك وما دينك ومن نبيك وانت لما هتنزل هتتسأل نفس الأسئلة من ربك وما دينك ومن نبيك صح ولا لا يبقى الثلاث أسئلة اللي هتتعرض على أبي بكر هي نفس الثلاث أسئلة اللي هتتعرض عليك نفس التكاليف التي كلفها أبو بكر هي نفس التكاليف التي عرضت عليك أنت أبو بكر وفى وأنت لم توفي خدت بالك؟ طب ليه؟ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان ليه كم قلب يا جماعة؟ قلب ولا اتنين ولا تلاتة؟ هو قلب واحد وأنت ليك كم قلب؟ قلب واحد أيضا أبو بكر كان ليه إيدين ولا أربعة؟ كان ليه إيدين وكان ليه رجلين وكان ليه نفس الجوارح بتاعتك. أمال إيه اللي خلاه هو وفى بكل التكاليف وأنت لم توفي؟ هي زي ما قلت لك حتة إن مفيش يقين في الآخرة. إن مفيش استحضار لعظمة الحق جل وعلا. إن مفيش استحضار لكل أمور الآخرة، إن مفيش حب عالي جدا في قلبك تجاه الله سبحانه وتعالى او لله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يخليك فعلا تحاول ان انت تحرص على نعمه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نختم الدرس بحاجه مهمه جدا ان انا عايزك تحرص على اي عمل وما تستهنش بالسنن والنوافل، بعض الناس عندها زهد شديد جدا جدا في السنن يقول ده امر مستحب يا عم، طب اعمله ليه؟ سبحان الله، انا هديك مثال جميل قوي عن زياد ابن جبير قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته لينحرها أناخها على الأرض يعني طيب إيه هي سنة النحر في البدنة أن تكون قائمة صح لا فقال ابن عمر رضي الله عنهما ابعثها قياما مقيدة معقودة الرجل اليسرى سنة محمد صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري شوف قد ايه من كلام سيدنا عبد الله بن عمر تحس قد ايه الصحابه عندهم وفاء شديد جدا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني رواه البخاري ايضا عن ابي رافع انه قال: صليت مع ابي هريره العتمه. صلاه العتمه ليه؟ صلاه العشاء. فقرأ اذا السماء انشقت فسجد فقلت بعد الصلاه ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى ربي سبحانه وتعالى خدت بالك فبنسأل أي أخ أنت بتحافظ على الفرائض وساب النوافل والمستحبات ليه هل أنت مستغنى عن الأجر يعني أنت حتى لو قلنا أن هي ليست واجبة يعني تركها لا تأثم من ورائه لكن هل أنت مستغنى عن الأجر سبحان الله الإنسان يا جماعة زي ما قلنا في بداية الدرس الإنسان أجري يعني بيحب الأجر يعني حديث في الصحيح لما امرأة رفعت صبيا لها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال أجل ولك الأجر مع أن المرأة لم تسأل عن الأجر هي سألت إيه؟ قالت له ألهذا حج؟ لكن النبي عليه السلام عشان عارف أن الإنسان يحب الأجر قال أجل ولك الأجر خدت بالك؟ ولذلك أنت النهاردة لو قالوا لك أن أنت لو صليت الصلاة الخمس وحافظت عليها في المسجد هتجيلك ترقية أو هتحتل مركز كبير أو هتاخد 10000 جنيه هتعمل ولا مش تعمل؟ هتعمل امال لما يتقال لك لو حافظت على الصلوات الخمس ستنال جنه عرضها السماوات والارض ايه اللي خلاك تاثر ان مفيش يقين في الاخره زي ما قلنا نختم الدرس بحاجه مهمه جدا جدا ان احنا فعلا يا جماعه ممكن نتحسر لفوات الاجر حينما نعلم الاجر الذي يترتب على هذا العمل الذي نتركه حديث جميل جدا رواه مسلم يقول عمرو بن سعد بن ابي وقاص وكان قائدا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة بيقول له أنت مش عارف أبو هريرة بيقول إيه قال له إيه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل جبل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة خد بالك هو عايز يتأكد من كلام سيدنا أبو هريرة مجمل الحديث معناه إيه؟ إن سيدنا عبد الله بن عمر كان لما يكون في جنازة كان بيروح يصلي عليها لكن ما كانش بيروح عند القبر خدت بالك فحب يتأكد من المعلومة اللي جت عن أبو هريرة إن هو اللي بيصلي على الجنازة ليه قراءة إيه؟ مثل جبل أحد طب لو راح لحد القبر وشهد الدفن ليه قراءة تاني مثل جبل أحد هو كان إيه؟ مش واخد باله من الحتة التانية دي فأرسل الرجل إلى أمنا عائشة يسأله عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت فأخذ ابن عمر الراجل بقى راح لمين لأمنا عائشة وسيدنا عبد الله بن عمر خد مجموعة من الحصى كده في الايه في ايديه وقلقان ومنتظر بقى يسمع الرد من مين من أمنا عائشة فكان ينتظر على أحر من الجمر ما سيرجع إليه خباب من عائشة حتى رجع إليه خباب فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون لقد فرطنا في قراريط كثيرة وده بيفكرنا بالحديث الثاني يا جماعة حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة لا إله إلا الله كم فاتنا من النخلات الشاهد يا جماعة بقى من كل الكلام اللي أنا قلته ده إن إحنا عايزين نرجع لعنوان الدرس مشهد لن أنساه إن إحنا بنقول كل الكلام ده عشان في النهاية إن إحنا نتعلم ونعمل بما نعلم علشان يوم القيامة ما نجيش نلاقي نفسنا بنفس اللي حصل للراجل ده ممكن يحصل لنا اللي هو ايه نعيد الحديث مرة تانية حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه يعني أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وكنت أنهاكم عن المنكر ولا آتي محتاجين يا جماعة إن إحنا ما نبقاش مناظر وبس راجل ماشي ملتحي ولا يعمل بأي حاجة اتعلمها أخت ماشية لابسة نقاب ولا تعمل بأي حاجة اتعلمتها محتاجين إن إحنا زي ما قالوا نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية محتاجين ان احنا اي حاجة نتعلمها ان احنا نعمل بها قدر استطاعتنا بفضل الله سبحانه وتعالى لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك لكن محتاجين ان احنا نرفع شعار سمعنا واطعنا اسال الله جل وعلا ان يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ودعوه مستجابه وان يرزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل وان يجمعنا مع النبي في الجنه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وختاما نسال الله ان ينفع بهذه الماده كل من سمعها وساعد على نشرها وتقبلوا تحيات اخوانكم بتسجيلات السيف للانتاج الاسلامي والتوزيع بالقناطر الخيريه جوال رقم صفر واحد اثنين خمسه صفر واحد اثنين اربعه ثلاثه سته هاتف رقم صفر اثنين اثنين واحد تسعه سته واحد سته تسعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته